السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد. في كل مرة بيثار الرأي العام من موضوع من الموضوعات اللي الأفلام والمسلسلات بتحاول جاهدة إنها تهدها في عقولنا وأفكارنا وديننا وعقائدنا وأخلاقنا. النهارده حبيت إن أنا أرد بالتفصيل على كم المفاهيم المغلوطة وأبين حقيقة المصطلحات اللي بتستخدم الآن في غير موضعها. وأبرز هذه المصطلحات هي مصطلح الفن الذي يطلق زورا وبهتانا على أشكال غريبة وعجيبة من المحرمات والفواحش. بس قبل الرد على الشبهات حبيت إنني إن أنا أراجع القرآن الكريم وأحكي لكم عن قصة السامري. السامري كان فنان مدهش بيحول الحلي بتاعة الذهب إلى تمثال ذهبي متقن على صورة عجل. وكمان كان بيفهم شوية في مسألة الهندسة. فهمه ده مكنه من جعل التماثيل اللي بتصدر الصوت كأنها صوت عجل حقيقي. وكمان كان عنده موهبة تالتة وهي موهبة المتحدث البارع اللي بيستطيع إقناع الناس بالحجج العقلية البرهانية لدرجة إن هو أقنع بني إسرائيل اللي انشق لهم البحر في أيام سيدنا موسى استطاع إنه يقنعهم إن إلههم هو العجل الذهبي وإن نبيهم موسى اللي ربنا أجرى على إيديه كل المعجزات للأسف إنه ضل طريقه وهو رايح لميقات ربه وقدر يضحك على الناس ويقنعهم إن رب سيدنا موسى حاشاه جل في علاه هو اللي صنع قدامهم دلوقتي هو العجل اللي صنعه السامري ومش كده وبس ده كمان السامري قدر يقنع قومه إن نبيهم التاني سيدنا هارون اللي هو لسه حي وموجود بينهم دوا لا يعلم ما يعلمه السامري وقدر انه يستخدم مهارات وطرق اقناع كتير علشان يقول لبني اسرائيل بانهم يعطوه الذهب بتاعهم وطبعا كل الحاجات اللي انا قلتها لكم دي مش سهله ولكنها كانت فعلا برهان عملي على موهبه السامري عايز اقول ايه عايز اقول ان الوثنيه والضحك على الناس واستعباط كتير من الناس واستهبالهم دلوقتي ده امر قديم وان الفكره دي ما زرعهاش السامري من الصفر في بني اسرائيل ابدا ده السامري وجد ان الفكره دي كانت موجوده في نفوس وقلوب بعض الناس ولكن كانوا بيعبروا عنها على استحياء زي ما القرآن الكريم حكى عن ذلك فقال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون كان عندهم داخليا استعداد للتمرد بس السامري هو اللي حول هذا التمرد لمشروع واقعي متكامل بشكل حرفي بلاغي وفني وده يعلمنا ان اهل الباطل ممكن يكون عندهم قدرات ومواهب ماديه كبيره لان المواهب يا اخوانا مش حكر على الصالحين بس لا ده ممكن يكون انسان فاسد وانسان كافر عنده موهبه عظيمه جدا وده قدر رب العالمين تبارك وتعالى ان تكون المواهب زي الطعام والشراب والصحه بتوهب للكافر وبتوهب للمؤمن بتوهب للفاسد وبتوهب للصالح كجزء من قدر الاختبار الالهي لنا في هذه الدنيا الفرق بس ان الصالحين بيستخدموا مواهبهم فيما ينفع الناس اما الفاسدين فبيستفيدوا من تجربة السامري وبيستخدموا مواهبهم لتمرير وتبرير ت- مفاسد المفاسد العقائدية والأخلاقية فتلاقيهم بيخلوا الإنجازات المادية أهم من الإيمان بالله والإيمان بالجنة والإيمان بالنار واحيانا بيخلوا المواهب والقدرات الماديه امر مهم جدا بيستحق التمرير لاي مصايب اخلاقيه وبيبرروا ده ويقولوا ما دام احنا نجحنا في الاهم مش مشكله ان يبقى في عندنا بعض المشاكل لما تيجي تكلم واحد من دول عن فساد معين في عمل ما يرد عليك بكل بجاحة ويقول مش من الإنصاف الكلام عن الفساد ونسيان إتقان العمل انظر مثلا إلى جودة تصوير الفيلم الفلاني أو إخراج الفيلم الفلاني أو إجادة تمثيل الممثلين الفلانيين عشان كده أنا بأكد في أول لقائنا النهاردة إن المواهب مش دليل على صحة فكر أو منهج أصحابها السامري كان فنان كان عنده عقلية هندسية كان متحدث لبق قارون كان رجل أعمال ناجح ولم تأتي أي إشارة إن ماله ده أخده من ورث لا ده هو قال كما سطر القرآن أوتيته على علم عندي كمان مش هننسى كعب بن الأشرف وغيره من الجيل اللي استطاع انه يبرز بقوه في الشعراء وكانوا غايه في الاتقان والاجاده. في العصر الحديث كتير من العلماء اخترعوا اسلحه مزقت العالم في الحرب العالميه الاولى والثانيه. كتير من القاده العسكريين العظماء من الناحية العسكرية قدروا إنهم يدمروا بلاد تدميرا ويبيدوا بلاد كاملة كتير من الأطباء اللي عندهم نزعة علموية قدروا إنهم يستغلوا مرضاهم أسوأ استغلال وللأسف يسوقوا للوهم وأحيانا بيسرقوا الأبحاث العلمية وكل ده بيعلمنا إن الضحك على الناس باسم الموهبة ده أمر قديم جديد كمان عايز أقول في بداية هذا اللقاء إن الضغط على المعايير العقدية والأخلاقية والفكرية لإخراجها من المشهد اللي إحنا عايشينه واستبدالها بالمعايير المادية والفنية لتقييم أي شيء في هذه الدنيا ده سبب من أسباب التهلكة ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة هود فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين عشان كده بتظهر تلك الحقيقة حقيقة الخريطة دي بوضوح في قوله سبحانه وتعالى في سورة غافر فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أردت في أول الدرس إن أنا أأكد على المعنيين دول علشان هينبني عليهم حاجات كتير في درسنا النهارده وبعد التأصيل السريع اللي أنا قلته نبدأ نعمل إسقاط على واقعنا المعاصر علشان نشوف إزاي تم توظيف المواهب دي لخدمة أغراض وأهداف معينة رسمها أعدائنا وأعداء الأمة وأعداء الدين وأعداء الإنسانية هعطي مثال لو بصينا لصناعة السينما وتجار الافلام والمسلسلات وكتير من اللي قام بيه الممثلين والممثلات هتلاقي ان كتير من اللي انت بتشوفه دلوقتي منهم بيفكرك بمشروع السامري وكمان بيفكرك بصحرة فرعون بس السحر بتاع الممثلين والممثلات دلوقتي سحر من نوع خاص سحر بادوات عصريه خالصه وخطيره والحقيقه اللي محدش يعرف ينكرها تماما ان كتير من صناع السينما ما هم الا اداه من ادوات السياسيين والانظمه السياسيه وكل دورهم تنفيذ السياسات والتوجهات السياسيه بقوه علشان كده هم بيحاولوا عن طريق التاثير الاعلامي والسينمائي انهم يغيروا قناعات الناس يزعزعوا ثوابت الجماهير وعشان كده تلاقي دايما الاعلام بيطلق على هؤلاء اللي هم صناع السينما وصناع الاعلام بيطلقوا على انفسهم انهم قوى تغيير النعمه وانهم السلطه الرابعه بيقولوا كده على نفسهم والحقيقه انهم فعلا هم ادوات بل وهم ذراع كتير من الانظمه السياسيه علشان يعملوا احلال وابدال زي ما هنشوف دلوقتي طبعا لما بياخدوا ثقة الأنظمة السياسية هم بقى بيبدأوا يشتغلوا بشكل احترافي متدرج ومناسب علشان يوصلوا لشباب كل عصر بلغته وبيحاولوا انهم يشتغلوا بالراحة علشان ما يصدموش المشاهد وبيحاولوا برضه انهم يشتغلوا بحرفية وبتطور علشان يجذبوا عيون المشاهدين وعقولهم وافكارهم وكمان بيشتغلوا بشكل تراكمي ومتدرج لسنوات وسنوات فتلاقيهم مثلا بداوا بارسال رسائل معينه في بعض الافلام القديمه انا مش عايز اسمي اسماء بس بداوا يعملوا انهم يسلطوا فوكس معين على دور اللوطي اللي بيسموه الشاذ جنسيا في بعض الافلام القديمه ليه علشان يبداوا يحطوا في المعادله ان في حاجه اسمها شذوذ جنسي دي في حاجه اسمها لوطيه ويبداوا يجسوا نبض الجماهير ويبداوا بقى لما يبدا العصر الجديد يبداوا يجسوا النبض تاني ولكن بشكل اكثر تطوريه واكثر حرفيه ويبداوا يرفعوا سقف المطالب في بعض الافلام اللي حصلت في في الالفيه الثانيه واللي حصلت في اعقاب الثورات الملاحظ لما نعمل يعني مقارنه سريعه ان كل الادوار اللي من النوعيه دي كانت بتصور حاله اللوطيه انها موجوده في المجتمع ولكنها كانت مكروهه مجتمعيا اما الافلام دي المعاصره اللي بتقال دلوقتي واللي جايه في المستقبل وده امر متوقع جدا بتحاول تاكد انه لازم نتعامل مع الامر ده بشكل عادي ونتقبله ونعطي لاصحابه احتياجاتهم ونلبي لهم رغباتهم. برضه لو بصينا كويس للافلام اللي عملت نفس الفكره ولكن في موضوع تاني موضوع تحبيب الناس في الفواحش تحبيب الناس في العلاقات خارج نطاق الزواج الشرعي تلاقي ان الافلام القديمه اللي كانت بتعمل في الستينات وبدايه السبعينات زرعت فكره العشيق والعشيقه كانت الفكره دي بدات تظهر في افلام الستينات وبدايه السبعينات بس حصل انحسار لها شويه في فتره الثمانينات لما حصل شيء من الصحوه الدينيه وبدأ عودة الناس للدين والأخلاق مرة تانية بدأ ينحسر المفهوم ده بس رجع تاني الأمر ده بقوة في نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة وفي أعقاب الثورات كان هدف أصحاب هذه الأفلام إنهم يرسخوا إن فكرة العلاقات بين الشباب والبنات في الحرام ده شيء عادي وإن الأسرة والمجتمع حتى وإن ما كانوش راضيين عن كده خلاص هي مسألة وقت واحنا هنفرض ده على المجتمع صناع السينما وصناع وتجار الأفلام رفعوا السقف بقى وحاولوا يشرعنوا الأمر ده وبدأوا كمان يلعبوا في مسألة قناعات الآباء والأمهات عشان يقنعوا الآباء والأمهات إن مصاحبة الولد للبنت ده شيء عادي مفيش مشكلة منه وإن دي مش دياثة لأ ده تطور مجتمعي وان ده معناه ان انت بقيت راجل مودرن وان حضرتك بقيتي opened mind كده هم عايزين يوصلوا هذه المفاهيم هم بيشتغلوا بشكل ممنهج معتمدين فكرة سياسة النفس الطويل التغيير بالصدمة وهم فاهمين كويس قوي انه مع مرور الوقت سيتحول الامر لشيء عادي مجتمعيا بعد فترة العرف المجتمعي هيبدأ يتغير بسببهم وبسبب أفلامهم وبعد فترة من شغلهم ده الناس هتبدأ تتسيستم على النظم الجديدة دي اللي هي تم رسمها بشيء من المكر عن طريق كثير من الساسة بالتحالف مع هؤلاء اللي هم شياطين الإنس والجن ممكن حد يقول لي يا ترى هو هدفهم ايه من الحاجات دي الحقيقه ان انا بعد قراءات كتير في هذا الامر لقيت انهم لهم اهداف كتير ابرزها عشر اهداف الهدف الاول انهم عايزين يشتغلوا على فكره علمنه العقول والافكار والاخلاق علشان كل حاجه في المجتمع والجميع يصبح مجرد قطع شطرنج ماديه بيتم تحريكها في الوقت الذي يريده هؤلاء واسيادهم الماسونيه تاني هدف انهم عايزين يخلوا كل حاجه تبقى قابله للنقد ما يبقاش في حاجه اسمها شيء مقدس ما فيش حاجه اسمها شيء محترم المهم ان الانسان يعيش حياته كلها بمبدا المصلحه واللذه يعمل اللي هو عايزه ويمتع نفسه بأي طريقة كانت بدون أي قيود دينية أو خلقية أو فكرية أو عرفية. ثلاثة عايزين يوصلوا لتدمير المناعة الإيمانية والأخلاقية لهذا الجيل. ويعملوا فكرة زرع أفكار شيطانية إجرامية في دماغ الناس. يلعبوا في دماغ الشباب والبنات الصغيرين وبيستهدفوا الشباب والبنات اللي بيسموهم under age بيستهدفوهم قوي علشان يزرعوا فيهم ان كل واحد حر يا ابني خليك modern ومتفتح يا ابني سيبك من الكلام بتاع الناس القديمة دول دول رجعيين يا بنتي اتبع الغرب واتبع التقاليد اتبع الموضات وسيبك من التقاليد دي اتباع الغرب هو الحل علشان ننجح ونعدي من اللي احنا فيه رابع هدف عايزين يوصلوا له عمل ثورة على الثوابت وإثارة الرأي العام ضد اللي بيسموه هم مناهضة التنوير ومناهضة التقدم المجتمعي خامس حاجة عايزين يوصلوا لها القضاء على الثوابت الأخلاقية والأعراف الشرقية وكمان عايزين يعملوا حاجة اسمها إفساد الذوق العام عن طريق دعم مشاريع التدفيه وترميز وتلميع التافهين في الوقت اللي بيتم فيه تهميش المصلحين الناجحين الهدف السادس انهم عايزين يعملوا تشويه للدراما التقليديه المحافظه اللي كانت موجودة في فترة الثمانينات وأوائل التسعينات وإن كنا احنا شر... يعني مش راضيين عنها أصلا من الناحية الشرعية ولكن هم هدفهم إنهم يعملوا مسح وغسيل دماغ لكل آثار هذه المسلسلات القديمة يعملوا فكرة إحلال وإبدال وفي نفس الوقت يعملوا تلميع لشباب جدد جايبينهم من قاع المجتمع علشان يرمزوهم ويخلوا الشباب كله يتجه لمشاريع التدفيه اللي بيسموها هم زورا وبهتانا مشاريع الترفيه الهدف السابع انهم عايزين يقنعوا الناس بالنظريات الماديه اللي انتشرت في القرن التاسع عشر زي الفروض العلميه بتاعه داروين ونيتشه وويليام جيمس وغيرهم كتير كتير كتير من الفلاسفه عايزين يخلوا نظريه التطور والانتخاب الطبيعي عايزين يبداوا يقنعوا الناس بيها عن طريق الاعمال وعن طريق المسلسلات وعن طريق الافلام الى غير ذلك علشان يتم تدمير المناعة الفكرية عند شباب وبنات هذه الأمة ثمانية بيحاولوا يزرعوا في المتابعين لهم مبدأ الشك في أي حاجة وكل حاجة اللي بيسموه الشك المطلق وإن مفيش حقيقة ويقول لك مفيش حقيقة مطلقة وإنهم كمان بيعملوا التمرد على كل شيء علشان كده حصل نوع من أنواع الثورة على الدين حصل نوع من عند عند كتير من الناس حصل نوع من انواع الثوره على الاخلاق والفكر حصل ثوره على المالوف حصل ثوره على الحياه حصل ثوره على كل شيء وما بقاش في مبدا الرضا تماما كل ده بشؤم متابعه كتير من الناس لهؤلاء الهدف التاسع شغل الناس عن الاصلاح الحقيقي لكل مشاكلنا المجتمعيه اللي احنا بنعاني منها الهدف الأخير منع إقامة أي إعم أي إعلام بديل أي إعلام محترم بيقوم على الصدق والمصداقية واتباع المهنية إزاي بيعملوا الاختراق ده بيعملوا الاختراق ده عن طريق اتباع سياسة الهجوم دائماً وبيحاولوا ينفذوا فكرة العصاية والجزرة إنهم يبدأوا الأول بالجزرة ويبدأوا يضحكوا على جماهير الناس وأول ما حد يكتشف كوارثهم يبدأوا يتبعوا سياسة التبرير من أجل التمرير ويبدأوا بقى يشتغلوا بفكرة العصاية بقى ويبدأوا يشيعوا الشبهات ويبداوا بقى يكشفوا عن وجههم القبيح شبهات كتير قوي بيرددوها دايما اول ما حد يعترض على القذرات الموجوده في افلامهم وعلى الكوارث الفكريه اللي عايزين يمرروها من خلال مسلسلاتهم واطروحاتهم من هذه الشبهات شبهات قديمه حديثه زي انتوا مالكم ومال الفن هرد عليهم واقول لهم يا اللي ظلمتوا الفن اتقوا الله الفن مش مجرد قبلات واحضان ساخنه مش عري مش مشاريع ومهرجانات بتتبارى فيها الممثلات بعرض الاجساد الفرد الفن مش ان فنان زي ما بيقول على نفسه يرسم وشم ويحط حلق زي النساء لا لا لا لا خالص الفن مش كده يا شباب الفن مش كده الفن كلمة أوسع من كل ده الفن كلمة أوسع من كل ده آه والله فن الزخرفة فن فن الشعر فن فن الإلقاء فن فن إلقاء الخطابة فن فن الهندسة المعمارية فن يا كلمة الفن كلمة شريفة أطلقت على باطل اللي عايز يعرف في الموضوع ده وبشكل تفصيلي ممكن يرجع لرسالة جميلة قوي اسمها حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية للدكتور صالح أحمد الغزالي هي موجودة بي دي اف لمن أراد أن يقرأها فبقول لهم ما تظلموش الفن لأن اللي انتوا بتعملوه ده إجرام مش فن كارثة مش فن تاني شبهة بيقولوا ايه اللي دخل الدين في السينما والأفلام والمسلسلات ورفعوا شعار لا لتديين الفن خرجوا الدين من الفن طبعا الكلام اللي بيقولوه ده يا اخوانا مبني اصلا على فكره ايه اللي دخل الدين في الحياه الكلمه اللي بنسمعها دلوقتي ايه ايه احنا هنعيش حياتنا بمنطق الحلال والحرام اه هذا هو المنطق العلماني المتطرف الذي يراد غرسه في عقول وقلوب وافئده الشباب والبنات وبالذات الشباب الجديد. اخطر انواع العلمنه هي علمنه الفكر ومش هتتم متتاليه العلمنه دي الا عن طريق علمنه الفن. اخطر مجال بيتم علمنته بعنف هو الفن والفن بتاعهم يعني. ليه؟ لأن العلمانية اللادينية بترفض فكرة هيمنة الشرع على الفن والفنانين بدورهم بيرفضوا ان يتم تقسيم الفن الى فن حلال وفن حرام فن مقبول وفن غير مقبول وبيدعوا انه لا يمكن لاي احد انه يقيم الفن الا من خلال منظور فني بس والحقيقه ان هم كدابين ليه لان الف... الفن والفنانين بيخضعوا لرقابه القانون يمكن للقاضي والقاضي ده اكيد ما بيشتغلش سيناريست وما درسش اخراج وما درسش في معهد التمثيل لا لا لا خالص هو غير متخصص فيما سموه هم زورا وبهتانا بالفن ورغم ذلك يمكن له ان يصدر قرارا بمنع عمل مسلسل معين لمخالفته للمعايير القانونيه المجتمعيه والكلام ده موجود في كل الدول حتى الدول الغربيه هديك مثال هل تسمح الدول الغربيه راعيه العلمنه والعلمانيه هل تسمح هذه الدول باي فيلم او مسلسل بيمجد ولو في لقطه من لقطاته للنازيه هل ممكن ذكر الهولوكوست بسوء ولو من الناحيه الفنيه؟ لا لا خالص. حتى لو كان الفيلم من الناحيه الفنيه perfect ولكن ذكر هذه الاشياء اللي هي خطوط حمراء في الدول الغربيه ما دام ذكرها بسوء لا طبعا مش هيتسمح بالمسلسل ده. السؤال الثاني بقى هل ممكن تسمح نقابة الممثلين بعمل فني يمجد للغلو الديني؟ هل ممكن ده؟ والجواب مش هيحصل ولن يسمح به أبدا. إذا يبقى مفيش حاجة اسمها الفن لا يقيم إلا بمنظور الفن لأن زي ما في ضوابط للقانون حاكمة للعمل الفني ضوابط الشرع حاكمة للقانون وحاكمة للأعمال الفنية وحاكمة للحكم وحاكمة للحكام وحاكمة للحياة هي حاكمة على الجميع وهي أولى وأقدس وأعظم عند المؤمنين بالله من كل هذه المعايير اللي بيسموها معايير فنية أو معايير مجتمعية تالت شبهة بيقولوها الأفلام بتعكس الواقع وده شيء موجود في الحقيقة أنا بقى عايز أرد في الأول وأقول خدعوك فقالوا خدعوك فقالوا والله هتقول لي ليه يعني هقول لك لأن سؤال السؤال ده اللي هو سؤال هل الأفلام بتعكس الواقع ولا الافلام هي اللي بتصنع الواقع ده بيفكرني بسؤال هو الفرخه قبل البيضه ولا البيضه قبل الفرخه اه والله العظيم الحقيقه اللي محدش يختلف فيها ان الافلام والمسلسلات هي اللي بتصنع الواقع عشان كده هي خطر على الامن الاممي هي خطر على الامن القومي بل هي اخطر من المخدرات وعلشان تقتنع بالامر ده بص بقى معايا الافلام عملت ايه وبالذات الافلام الاكثر جدليه والاكثر اثاره للراي العام تلاقي اكتر مشاهدها بتوصل رسائل معينه زي ايه زي اباحه شرب الخمور الخمور اللي هي ام الخبائث امال ايه اكتر الممثلين دايما تلاقيهم في ايديهم ايه ازايز خمره والناس بتشوفها كده وهم بيشربوا خمره زي ما يكونوا بيشربوا مثلا عصير قصب ولا حاجه وبيتكرر الامر ده وبيتكرر ظهوره في الافلام والمسلسلات علشان يتم اقناع المشاهد انه ده شيء عادي وانه لما الانسان يغضب ويتوتر ويبقى عنده مشكله يبقى وسيلته لتخفيف التوتر انه يشرب ايه؟ انه يشرب مخدرات او يشرب خمور. كتير من هذه المسلسلات والافلام بتخلي الزنا والعلاقات في غير الاطار الشرعي عند الشباب والشابات غير المتزوجات مجرد مغامره جميله وتجربه شخصيه واللي يعني يبقى يستشيخ شويه يقول لك غلطه وندمان عليها واللي يستشيخ شويه يقول لك غلطه وندمان عليها يا عم كبر دماغك يا عم ربنا غفور رحيم يا عم ولما تيجي تقول له يا عم ده حرام يقول لك لا لا دي وجهة نظر يا عم مش كارثة ولا حاجة ما تبقاش متشدد لا لا لا خلي بالك دي رسالة هم بيوصلوها ده كمان بيحاول يوصل لك ان منع الدعارة ده شيء غير منطقي و- وشيء متخلف وكل الدول كده و... يا عم كبر دماغك يا عم وسيب الشباب يهيص يا عم وهم لسه صغيرين في السن وبتاع برضه من الرسائل الافلام والمسلسلات دي بتحاول ان هي توصلها ان الزنا بالنسبه للمتزوجين مش خيانه زوجيه ده مجرد جريمه استثنائيه في مجتمعات والمجتمعات بتاعتنا مسلمه واحنا اعلى نسبه بتروح تحج وتعتمر ايام ما كان في حج وعمره يعني قبل ما يمنعوها ويسيسوها يعني واخد بالك لا لا والخيانه الزوجيه دي عادي يعني الناس ممكن يحصل خيانه زوجيه ويتعايشوا مع بعض عادي مفيش مشكله ويبرروا كده يقول لك يا عم اصل الزنا منتشر بقى وخلاص وده شيء عادي بقى و- ولازم نقبل بيه وما يبقاش فيه قلق بقى ومعلش غلطه وندمان عليها والكلام ده شوف تخيل الرساله بتوصل لايه يا راجل ده بيعملوا الافلام بيقول لك خيانه مشروعه يا راجل ده بيسموه كده يا راجل ده اسمه كده يا راجل يبقى المحتوى ايه يا راجل واخد بالك تخيل ان من ضمن الرسائل الافلام والمسلسلات بتاعتهم انهم يخلوا الاختلاط بين البنات والرجاله والاحتكاك والملامسه والمباشره بينهم ده شيء عادي جدا جدا جدا وان انت لازم عشان تبقى راجل مودرن آه، ممكن تشوف بنتك او زوجتك بتتحضن من غيرك قدامك عادي خالص وما تعترضش عشان تبقى راجل مودرن دي كارثه والله من الرسائل الافلام والمسلسلات بتحاول تصدرها لنا ان الشذوذ حق بشري وان البنت لو عملت علاقه مع واحد يبقى من حقها استخدام وسائل منع الحمل ومن حقها الاجهاض المبكر لا اله الا الله لا اله الا الله من الرسائل اللي هم بيحاولوا يوصلوها دلوقتي كميه الالفاظ البذيئه اللي نشرت فعلا ثقافه العربجه في المجتمع ولما تيجي تكلم واحد وتقول له عم كل البلاوي دي رسائل مباشره ورسائل غير مباشره بتوصل لله وعي يقول لك يا عم الفن ده بيعكس الواقع لا يا اخي لا يا اخي هؤلاء يصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما هم دول اللي بيصنعوا الواقع والواقع خير شاهد على صدق اللي انا بقوله الشباب بيقلدهم بيحاولوا انهم يحاكوهم علشان يلاقوا نفسهم فيهم الشبهة الرابعة انهم بيقولوا للشباب والبنات وللناس الساخطة على اعمالهم اللي مش عاجبه افلامنا ومسلسلاتنا ما يتفرجش اللي مش عاجبه مواقفنا ما يتفرجش اللي مش عاجبه المهرجانات بتاعتنا اللي فيها عري وقباحة و... هقول ايه وفحش ما يتفرجش وانا عشان ارد على ده هقول ان دي اكتر شبهة فيها تناقض ليه بقى لان نفس الناس دول لما بيكون الفيلم او تتر الفيلم عاجب الناس وبيتفاعلوا معاه بشكل ايجابي تلاقي ممثلي هذا الفيلم طالعين يقولوا الحمد لله على النجاح الكبير اللي احنا حققناه والفنان هو صوت الجمهور وهو نبض الجمهور ومش عارف ايه والكلام ده العكس بقى لما الممثلين والممثلات يلاقوا سخط شعبي وإثارة للرأي العام ضد أفلامهم تلاقي نفس ممثلي هؤلاء الأفلام طالعين يقول لك يا جماعة إحنا مجرد ناس بننقل الواقع وملناش دعوة الواقع ده بتاعكم انتوا واحنا مجرد ناس بنجسد الواقع بتاعكم في اعمالنا وبعدين تاثير ايه اللي احنا بنأثر بيه عليكم انتوا للدرجه دي مهزوزين في نفسكم ومش واثقين في مبادئكم ايه يا عم ثقافة الفلاحين اللي انتوا فيها دي اه انا بقى عايز اقول والله سبحان الله عايز اقول والله انتوا بتفكروني بعبد الله بن سلام وقصته مع اليهود اه والله بتفكروني بيها انا بقول ان انتوا اكتر ناس متناقضة والحقيقة بتثبت ده لأن السينمائيين بيدوروا على الموضوعات والمشاهد الساخنة علشان إيرادات أفلامهم يدخلوا بيها كمان يعني في المهرجانات وعلشان يحققوا منها أرباح رغم إن كتير من هذه الأفلام مقتبسة وأحيانا بتبقى قص ولزق من أفلام أجنبية يعني مسروقة بالبلدي كده كتير من شباب التيك توك بيقلدوكوا انتوا ورغم كده تقولوا لنا اللي مش عاجبه ما يتفرجش طب ما انتوا بتفسدوا دول انتوا خطر على الامن القومي انتوا سبب ان كتير من الاخلاق باظت باظت وكتير من الاسر فسدت وكتير من الاباء طلق الامهات وكتير من الامهات تطلعت للحرام ولا حول ولا قوه الا بالله للاسف للاسف انتوا بتقولوا الكلام ده بملء الفم عشان انتوا مسنودين ومن امن العقوبه اساء الادب خامس شبهه بيروجوا لها يقولوا دي ردود افعال ناس عندها تطرف وداعشيه واحنا ما عرفناش ردود الافعال دي على افلامنا ومسلسلاتنا الا بعد انتشار الفكر الديني المتطرف الوهابي هرد عليهم بقى واقول لهم نرجع ورا شويه كده معلش وهنثبت شويه ايام العهد الناصري كان العهد الناصري عايز يروج للافكار اليساريه والشيوعيه والماركسيه فبدا يستغل التلفزيون اللي هو عايز ينشر من خلاله افكاره وعايز يقنع الاولاد الصغيرين ويدخل لكل بيت فبدا يعمل اغنيه وتقولها سندريلا الشاشه المصريه سندريلا الشاشه المصريه طلعت تغني اغنيه وتقول بقى في بلادنا حاجه عجيبه كله ثقافه وعلوم وفنون التلفزيون التلفزيون وبدا يتم تسريب الاغنيه دي وبدات الفكره دي تنتشر من القاهره والاسكندريه للاقاليم علشان يتم الضغط على العمده وشيخ البلد وعلى كبارات البلاد ان يبقى عندهم تلفزيونات وان الاهالي البسيطه والفلاحين الفقراء يبداوا يتفرجوا على التلفزيون علشان يتم تمرير الافكار الناصريه اليهم. والحقيقه بقى ان الافكار دي هي اللي لما انتشرت كانت سبب في تحلل المجتمع. لما انتشرت ابعدت الناس عن الدين والقيم والاخلاق فكانت هزيمه 67 وبعد هزيمه 67 الجمهور المصري طبعا كردة فعل طبيعية ساب الأفلام والمسلسلات وعرف إن الحاجات دي كانت سبب نكسته وحصل طبعا انتكاسة كبيرة لصناعة السينما المصرية ساعتها كتير من الممثلين والممثلات المصريين اللي طالعين دلوقتي بدور الشرف راحوا على طول هجين من مصر وركبوا أول طيارة وراحوا لبعض الدول العربية اللي حوالينا اللي كانت بتسمح بالتعري الكامل ومثلوا أفلام ملط عري كامل أو شبه كامل وكانوا بيبرروا ده ويقولوا احنا كنا بنعمل ده عشان أكل العيش يبقى بلاش الله يكرمكم يعني تلعبوا معانا لعبة رمتني بدائها وانسلت انتوا عارفين كويس ان الموضوع كله انتوا بتعملوه عشان الفلوس اجسادكم العاريه دي ما بتتعراش الا عشان الفلوس الشهوات اللي انتوا بتحاولوا تستثيروها في المراهقين ما بتعملوهاش الا علشان العيال المراهقين يروحوا السينماهات ويتفرجوا على افلامكم علشان الفلوس الحقيقه ان عامه الممثلين عارفين كده كويس علشان كده دايما بيشعروا بتانيب الضمير ولولا ضغط المادة لكتير منهم تاب وأعلن توبته على الملأ من الأفلام والمسلسلات والتمثيل ومن اليوم اللي دخلوا فيه التمثيل وهم عارفين كويس قوي مستوى المستنقع بتاع الوسط بتاعهم علشان كده ربنا بينطق كتير منهم بالحق في الإعلام لما بيتعامل معاهم حوارات توك شو تلاقيه بيقول أنا لا أسمح إن بنتي او زوجتي تنخرط في هذا الوسط عشان هم عارفين كويس هم فين الشبهه السادسه انهم بيحاولوا يقولوا للناس يا جماعه الدنيا زي الفل بطلوا انتوا بس جو المؤامرات ده طبعا الرد على الشبهه دي هيكون بان احنا هنقول للناس وهقول لكل واحد بيسمعني دلوقتي انظر حولك هتعرف هل احنا لسه في المؤامرات ولا المؤامرات تحولت لواقع حقيقي حوالينا للاسف المؤامرات اتحولت لواقع عشان كده عايز اسال وهقول للي بيقول لي الشبهه دي هساله سؤال هقول له اذا كانت الاجيال الحاليه هي مخرجات اجيالنا والاجيال اللي قبلنا فهل نتوقع صلاح للاجيال من مخرجات الاجيال اللي جايه هل يجتنى من الشوك العنب هسيب لك انت الجواب يا اخي الشبهه السابعه انهم بيقولوا ده شيء بيحصل في الواقع ولا لا بما انه بيحصل في الواقع خلاص ما تلوموناش بقى احنا كناس بنعمل اعمال فنيه هنعكس ده هنصوره ونسلط الضوء عليه ونحط الفوكس عليه هرد على الموضوع ده واقول في كل مره بيحصل فيها حاجه زي دي بتلاقي نقاشات دايره وتلاقي الناس بتنقسم لفريقين فريق بيقول انه ما يصحش كده مش دي اخلاقيات المجتمع المجتمعات بتاعتنا وان الفيلم ده ما بيعبرش عننا والافلام دي وحشه علشان هي جايبه لنا ثقافه من ثقافتنا طبعا هما بيتكلموش من منطق الحلال والحرام خلاص بسبب علمنه العقول والافكار الفريق التاني بقى بيقول لك يا عم انتوا عايشين في ميه المخلل يا عم ده في اوحش من كده كتير قوي قوي في المجتمع بتاعنا ده الفيلم ما جابش حاجه هنا السؤال بقى هسالك هل سالت نفسك يا اللي بتقول انتوا عايشين في ميه المخلل والمجتمع بتاعنا فيه حاجات اشد من كده هقول لك هل سالت نفسك مجتمعاتنا فيها الحاجات دي ليه ما هو منك من الافكار اللي انت بتأيد نشرها ومن معارضتك لاي حد بيقول حرام وحلال ومن نظرتك له ان هو راجل متخلف ورجعي الفريق ده اللي عايز يبرر للممثلين والممثلات والافلامهم فريق فكرته طفوليه قوي ووجهه نظره قايمه على ان لو واحد بيسرق يبقى خلاص لازم يشرب خمره ويقتل ويزني متتاليه المعاصي كمان فكره ان في بعض نماذج في اي مجتمع مش كويسه ده شيء طبيعي لان ربنا ما خلقناش كلنا حاجه واحده ولكن احنا نعمل تسليط عليها لا ده الشيء اللي مش طبيعي وكمان ما نعترضش على الكلام ده لا ده مش طبيعي خالص ده مش طبيعي خالص لان ده شيء غريب ان انت النهارده حتى لو واحد بيعمل قتل تقوم انت تخلي المجتمع كله قتل وسرقه وزنا وكمان تخلي وجود القتل يبرر بقى للسرقة وللزنا وللدعارة ولغسيل الأموال يعني لو مجتمع فيه خمس بلاوي سكت عن ثلاثة وحارب اتنين ده كده كويس إنما أنت عايز إن هو يحط إيده جنبه ولا يحاربش حاجة خالص والله دي فكرة كارثية دي فكرة كارثية عشان كده أنا بقول إن كل ما يقوله هذا الفريق ده تم عن طريق غسل دماغهم بالإعلام الإعلام اللي نجح فعلا في تغيير المسطرة بتاعتهم وتغيير مرجعيتهم مرجعيتهم اللي بقت المركزية المركزية فيها للإنسان مش المركزية فيها لله سبحانه وتعالى إن بقى رأس المثلث عندهم هو مزاجهم هو اللي عايزين يعملوه بعيدا عن الله تبارك وتعالى عكسوا المثلث فخلوا القاعده هرم في فوق وخلوا الراس تحت المسلم مش كده المسلم رأس المسلف عنده إطاعة الله إطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي دي المرجعية الأولى عنده كل الحاجات بعد كده تيجي بعد كده فيجي إنسان يخلي مرجعيته الإنسان بل شياطين الإنس هو ده اللي هيجي يقول لك أصل أنا شايف إن وجهة نظر الدين غلط وإن كل واحد عادي يتصرف زي ما هو عادي وإن كل واحد يعمل اللي هو عايزه ده تفكير كارثي تفكير طفولي لأن لو كل واحد عمل كده قول على الدنيا السلام لأن المراحل الإعلامية العلمانية اللي بتقنع الفريق ده بكده عايزة توصل إلى إنه يقرر بناء على رأيه إنه يحافظ على هذه الأفكار وبعد فترة الأفكار دي هتتطور يعني هديكم مثال من من 18 سنة ظهرت بنت مغنية كانت بتغني بشكل قبيح وقميء أول ما الأغنية دي ظهرت في الفيديو كليب الدنيا قامت وما قعدتش انت عارف انت الكلام ده من 18 سنه انت عارف نفس الاغنيه دي لو اتعرضت دلوقتي على مراهق هيقول لك إيه ده عادي يعني يا عم ده في حاجات تانية اشد بكتير قوي ده انت لو دخلت مواقع التواصل الاجتماعي هتشوف العجب ليه؟ لانهم قدروا في ال 18 سنه دول انهم يعملوا متتاليه الفساد في دماغك يخلوك تبص للفساد انه شيء عادي ده في حاجات اشد سوءا من كده التطبيع مع الفاحشه التطبيع مع الحرام فخلي بالك يا اخي خلي بالك الشبهه التامنه تلاقيهم بيقولوا يا سيدي الناس هي اللي بتدافع عن النوعيه دي يبقى الناس عايزه كده خلاص بقى لو سمحت اسكت وريح دماغك ما عدتوش بقى تصدعوا دماغك هرد عليك واقول لك يا اللي بتقول الناس كلها عايزه كده هقول لك لا تعمم فتأثم لا تعمم فتأثم ما تقولش الناس كلها حضرتك ما عندكش دراسات إحصائية كده لا لا انت بتتكلم عن الناس اللي انت منهم اللي انت خرجت من بيئتهم واللي ربنا وصفهم في القرآن في سورة التوبة فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون آية عجيبة من آيات سورة التوبة تفهمك إن اللي بيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف وبيقول لك ريح دماغك مالكش فيه هو اللي نفسه يمرر الغلط ويحسنه وبيدافع عنه فخلي بالك من دول خلي بالك من دول لان ربنا وصفهم بانهم منافقين واحمد ربنا واحمد ربنا طول ما انت لسه شايف الامور بمنطق الحلال والحرام وعايز تطبق الحلال وخايف ان انت تقع من الحرام احمد ربنا لان انت كده صح احمد ربنا وما تريحش دماغك وافضل أؤمر الناس بالمعروف عشان يفضل المعروف معروف وافضل انهى الناس عن المنكر عشان يفضل المنكر منكر وأنت مأجور حتى ولو لم يتبعك أحد الشبهة التاسعة إن هيطلع لك واحد من دول يقول لك يا عم أنت واصي على الناس ولا إيه ما تخليك في نفسك دع الخلق للخلق هرد عليه وهقول له هو مين اللي واصي على الناس؟ ده انتوا اللي خليتوا نفسكم اوصيه على الناس. يا سبحان الله. الواحد من دول يعمل العمله وبعد كده لما الناس تعترض على الكارثه بتاعه العمله بتاعته يقول لك انتوا اوصيه على الناس. وتلاقي واحد منهم طالع يقول لك ايه اللي مش عاجبه الفحش اللي احنا بنعمله ما يتفرجش يا عم. خلاص واحنا هنرد عليه ونقول له واللي مش عاجبه النقد بتاعنا ما يقراهوش بيقولوا لنا مش من حقك تنصح الناس باللي انت شايفه احتفظ برأيك لنفسك هنقول لهم خلاص يبقى مش من حقك تنصحني اني ما انصحش الناس باللي انا شايفه احتفظ برأيك لنفسك هيقولوا لك الافلام دي ما بتخترعش الفساد ده بتعكس توجهات موجودة فعلا في المجتمع والإنكار مش الحل هنقول لهم والاعتراضات الموجودة على هذه الأفلام وتلك المسلسلات بتعكس توجهات حقيقية حية موجودة في المجتمع مع الفرق إن أصحابها بس بيتكلموا حقيقة face to face مش بي- بيت- بيتخفوا وراء الفيس وبيعترضوا حقيقة علشان هم شايفين ان الاعتراض هو الحل لانقاذ نفسهم من الكارثه والغرزه اللي الاعلام حطهم فيه. بيقولوا اظهار الفساد المبطن الموجود في المجتمع عن طريق الافلام والمسلسلات بيساعد المسؤولين على محاربه هذا الفساد. هنقول لهم اذا في الحالات الحقيقيه انتوا بتسمحوا بالنصح والامر والنهي لما بيقع الفساد ان انتوا عايزين تحطوا عليه الفوكس انما لو انتوا عايزين فساد تاني يمرر بتقوموا مغلفينه بدعوى الحريات الفردية وان انت مش هتقيم الناس ومش من حق سلطة لا دينية ولا مجتمعية ولا سلطة سياسية ولا سلطة قضائية ولا سلطة تنفيذية انها تلزم الناس بالتزام الاخلاق وتمنع الفواحش يبقى اكتر واحد بيطبق مبدأ الامر والنهي هو حضرتك انت يلي بتردد الشبهه دي يلي بتقول انتوا مش اوصيه على الناس اكتر حد بيطبق مبدا الامر ولكن بالمنكر والنهي عن الم... عن المعروف هو انت هو انت ولكن مبدا الامر والنهي والنصح والاعتراض انت بتحققه من زاويه معكوسه الخلاف بيننا وبينك ان احنا بنعرف الناس وبنأمر الناس بالمعروف الذي قال عنه الله ورسوله انه معروف وبننهى عن المنكر اللي ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام قالوا عنه أنه منكر يبقى الخلاف الحقيقي في تعريف المعروف والمنكر ليس من جهة الأمر والنهي ولكن من جهة لعبة الحريات ولع- ولعبة الإبداع بتاعة اللف والدوران بتاعتك ولعبة المرجعية أنا مرجعيتي الله وأنت مرجعيتك الشيطان وصلت وقبل ما نسيب النقطة دي هرد على الراجل اللي كان بيقول لي من شوية دع الخلق للخلق خليك في نفسك ودع الخلق للخلق هقول لك دع الخلق للخلق ده معناها عندهم انه ما يبقاش في حاجه اسمها امر بمعروف ونهي عن منكر دع الخلق خلق للخلق عندهم ان انت تعمل اي حاجه بدون الاستقامه والالتزام بالتشريعات الدينيه والسماويه والاخلاقيه دع الخلق خ- للخلق عندهم معناها بيتحرف معناها ان انت تتجاوز الدين وان محدش يقول لك غلط ولا صح دع الخلق الخالق معناها اعمل اللي انت شايفه صح واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطه دع الخلق للخالق معناها تجاوز في كل شيء واعمل اي حاجه ولو كانت غلط دع الخلق للخالق معناها ان انت تتحول لانسان سلبي جامد لا علاقة لك بالإيجابية دع الخلق للخالق معناها ان انت تسيب الناس يفسدوا انفسهم ويهلكوا مجتمعاتهم ويدمروا السفينة سفينة الوطن وسفينة الأمة وبعدها لما تيجي تغرق انت واولادك تيجي تلطم وتقول يا ريتني كنت امرت بالمعروف والنهي انت عن المنكر دع الخلق للخالق معناها تعطيل لنصوص قرآنية كقوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون تعطيل واضح لقول الله سبحانه فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين تعطيل واضح لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر تعطيل واضح لقوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تعطيل للسنه النبويه القوليه والفعليه والتقريريه عرفت بقى خطوره ان انت تقول كلام هم بيقولوا لك قوله فتقوله فتردد كلامهم كالبغبغاء دون فهم عاشرا ودي الشبهه العاشره واحد يقول انتوا سايبين المهم وقاعدين تتكلموا لي على فلان اللي بس فلانه في في فيلم وفلانه اللي عملت كذا قبيح في المسلسل الفلاني و- وفلان اللي, اللي بيظهر شاذ جنسيا انتوا سايبين الكوارث المجتمعيه وقاعدين تكلمونا في الافلام والمسلسلات يا ولا اطلع من دول ومين اللي خلانا نعمل كده مش حضراتكم مين الفاشل اللي مصمم على افشال الامه دي مش انتم مش انتم اللي قاعدين تشغلوا الرأي العام عما هو قائم وقادم على منهج بص العصفورة مش انتوا برضه مش انتوا اللي فشلتوا في كل المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبتغطوا فشلكم بشوية أفلام بتستثير الغرائز وبتساعد على الغيبوبة واستمرارية الغيبوبة آه والله رمتني بدائها وانسلت ولو ما انتش فاهم ده هقولها لك بالمثل الشعبي ضربني وبكى وسبقني واشتكى وهقول لك برضه الإسلام ينهى عن إشاعة الفاحشة الإسلام ينهى عن إشاعة الفاحشة ليه؟ بينهى عن إشاعة الفاحشة لا جحدا لها بل حتى لا تلتفت القلوب الغافلة إليها فتألفها بعد استنكارها فيتجرأ فاعلها إنه يعملها علانية بعدما كانت سرا ودي كارثة مجتمعية وبتخلخل المجتمع فإذا كان في عندنا مشاكل مجتمعية فدي من جملة المشاكل الخطيرة في الجانب الاجتماعي. آخر شبهة هم بيقولوها بيقعدوا يقولوا لما خلاص يجيبوا بقى آخرهم يقولوا ما تسمعوش كلام أدعياء الفضيلة دول قاعدين يأمروكوا بالمعروف وهم للأسف ما بيعملوهوش وقاعدين ينهوكوا عن المنكر وهم بيعملوه في الخباثة هرد وأقول يا جماعة الخير ده لو كان عندكم خير مش حاجة مذمومة خالص على فكرة إن واحد يكون بيعمل حاجة غلط فلما شاف نفس الغلط بيتعمل قال للناس ما تغلطوش الغلط اللي أنا واقع فيه إذا كنتم عايزين ملاك نازل من السماء علشان ينتقد الباطل ده مش هيحصل إحنا بشر والأصل ألا تبحث في حقيقة المنتقد بقدر ما يجب أن يهمك حقيقة انتقاده مش أنتوا بتقعدوا تقولوا قد يكون فلان أقرب إلى الله وما ما- ما تدوروش على نوايا الناس وما تفتشوش في نوايا الناس خلاص يا سيدي هو بينتقدك لله وبيقول كلام صح ما تبصش بقى على المنتقد وبص على انتقاده صح ولا غلط عشان كده انا بقولها وانا مسؤول عنها امام الله انت لو كنت بتشرب خمره تشرب حشيش لو كنت زاني لو كنت ضعفت واتفرجت على موقع اباحي ورأيت حد صاحبك بيعمل نفس الفعل يا ريت تأمره بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر وأنت مأجور على ذلك حتى ولو لسه ربنا ما أعانكش على إن أنت تسيب المعصية دي ديننا بيتفهم وبيقدر جدا طبيعة ضعف النفس البشرية الشريعة الإسلامية يا إخواننا لا تنظر إلينا نظرة ملائكية ولكن تنظر إلينا نظرة واقعية واحد شرب خمرة فنصح غيره بأنه لا يشرب نقول له جزاك الله خيرا اللي انت عملته ده عمل طيب ان انت نصحت غيرك انت مأجور عليه بس إقامتك على الذنب لازم تتوب منه وصلت يقول سيدنا ابن حزم الأندلسي لا تدعوا الأمر بالمعروف وإن قصرتم في بعضه ولا تدعوا النهي عن المنكر وإن كنتم تواقعون بعضه وعلموا الخير لمن وراءكم وإن كنتم لا تأتونه كله وده مش نفاق لا ده استعلاء على النفس ده استعلاء على النفس نختم درسنا برسائل سريعة الرسالة الأولى هي رسالة لحضرتك أخي المسلم أخي المتدين يلي بتقول هعمل إيه في عصر السماوات المفتوحة هعمل إيه بعد ما صارت الفتنة الآن في جيبي وبتوصل لي عن طريق الموبايل وأنا قاعد كده على السرير بتاعي ممدد هقول لك موقفك من اي حاجه في الدنيا دي مرتبط بمدى حفاظك حفاظك على صلتك بالله انت كراجل مسلم موصول بالسماء بس- بصلتين الصله الاولى هي الوحي الوحي القران والسنه حتى بعد انقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظ الوحي ده بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حفظ الوحي ده بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي لما ماتوا عملوا إيه؟ ورثوا فهمهم للدين لمن وراءهم والعلماء أخذوا الفهم ده وقعدوه في شكل قواعد عشان يحفظوا الدين من تلاعب المتلاعبين وتصدق نبوءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي يبقى حافظ على علاقتك بالوحي تمسك بالوحي واعمل به لتصعد إلى السماء وما فيها من روحانيات كمان تاني علاقة بتوصلك بالسماء هي الفطرة الفطرة يوقد من شجرة مباركة نور الفطرة من نور الله سبحانه وتعالى من صانها عن الظلمات ظل نورها في قلبه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى عشان كده بقول لك إن اعتصمت بحبل الله وحفظت نوره في صدرك هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيحيطك دائما وبيحفظك دائما وبيضعك في المكان الصحيح خلي دايما عندك توجه رباني بالفطرة نحو الحق يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار عايز أقول لك شد حيلك وحاول تتقي الله قدر امكانك فالتقوى منحه ربانيه ولن تنال هذه المنحه الا بعد الاستضاءه بنور الوحي ونور الفطره يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم إذا أردت الثبات على الحق في زمان الأباطيل والأراجيف والتلون وإذا أردت الوقوف في معسكر الحق وفسطاط الحق الذي لا نفاق فيه فاعتصم بحبل الله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الرسالة الثانية سريعا رسالة للأسرة المسلمة أيها الآباء أيتها الأمهات ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم وصلت ربوا أبناءكم لزمان غير زمانكم اتعلموا اتعلموا ازاي تربوا اولادكم سيبك من فكره والدي كان بيربيني على كذا اتعلم ده علم دلوقتي الاصلاح العلم الاصلاح الاسري علم مساله اقامه الاسر علم علم وثغور لها ناس متخصصه هتقول لي طب ممكن اتابع مين تابع تابع سلسله محو الاميه التربويه للدكتور محمد اسماعيل تابع الاصلاح الاسري للدكتور آه، اسامه زيدان تابع كتابات الدكتور عبد الكريم بكار في مساله الاصلاح الاسري اتعلم ازاي تربي ابنائك في زمان متغير علشان يطلعوا ابناء متوازنه ما ينحرفوش وافهموا كويس ان اعدائنا عايزين يدمروا خط الممانعه والدفاع الاخير في الامه وهو الاسره ومصممين انهم ينفذوا مخططات سيداو ومخططات صفقة القرن ببنودها غير المعلنة واللي أهم بنودها تدمير هوية الأمة اللي عايز يقرأ ويفهم حضرتك كأب لازم تجيب كده اتفاقية سيداو كده هي ايه الاتفاقية دي؟ اتفاقية القضاء على أشك... على كافة أشكال التمييز ضد المرأة اقراها عشان تعرف تربي بنتك عشان لما بنتك تدخل الجامعة ما تتلوثش فكريا تقعد معاها وتبدأ تقوم انحرافها الفكري أول بأول وصلت وعايز أقول لكل أب يا ريت نرجع تاني الغيرة في زمن الضيافة المجتمعية عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قال سعد بن عبادة لو أني رأيت مع أهلي رجلا أنتظر أنتظر حتى آتي بأربعة شهداء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال سعد لا والذي بعثك بالحق هو خلي بالك مش بيعترض على امر النبي عليه السلام ولكنه كان رجل غيور بيقول لي لو بيقول له لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مسفح هجيب سيف تلم هضربه بيه عشان يبقى تعذيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لاصحابه وقال لهم اتعجبون من غيره سعد فوالله لأنا أغير منه ووالله لله أغير منا ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أغير من الله ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الله بالجنة هختم برسالة لأي مسؤول لسه عنده ديانة وعنده فطرة مستقيمة هسأل هل الأولى الدفاع عن الممثلين ولا الدفاع عن قيم المجتمع اللي بتضيع وبتنهار الآن؟ السؤال الثاني هل معيار الخطأ خطأ الفنان زي ما انتوا بتقولوا هو مجرد جودة الأداء من عدمه دون النظر للمحتوى يعني لو الفنان ده قدم محتوى جنسي ولكن قدمه باحترافية هل نقول آه شكرا على أدائك وأخيرا هل قانون ازدراء الأديان ده مجرد حبر على ورق ولا انتم دلوقتي سايبين هؤلاء علشان يعيثوا في الارض الفساد وينشروا كل أنف... انواع الفواحش ما ظهر منها وبطن صدقوني محدش هينفعكم لما هتخشوا قبوركم افتكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اوعوا تمرروا الفواحش من اجل ما يقوم به العلمانيون من ابتزازكم والضغط عليكم اوعوا اوعوا يقولوا لكم اصل الاتفاقيات اتفاقيه سيداو واتفاقيه مؤتمر السكان دي اتفاقيات الزاميه خلي بال حضراتكم كلام من الكلام ده كذب وزور ويمكن ان احنا نتصدى له مجتمعيا ويمكن تعبئه الناس مجتمعيا ضد هذه البنود وضد هذه المؤامرات اللي انتوا بتسموها دلوقتي حاجات الزاميه ومعاهدات احنا مضينا عليها معلش الموضوع طويل تعرض له ناس كتير ولعل في كتاب اسمه صورة الإسلاميين على الشاشة تعرض للموضوع بشكل واسع لا سيما في المرحلة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي الموضوع طويل يحتاج إلى بسط من كل الدعاء وتصدي لهذه الفتن الفكرية التي يراد شرعنتها الآن في مجتمعاتنا ويراد تبريرها وتمريرها للأجيال اللي ورانا أنا عملت جزء من اللي عليا سائلا الله تبارك وتعالى أن يفتح لكلمات القلوب والأسماع وسائلا الله تعالى ألا يحرمني وإياكم أجر هذا العمل وأرجو من كل حد شاف هذا الم... هذا ال... هذا اللقاء أنه يدعو لي أولا ثم أنه يقوم بنشره ثانيا ولو كان من الماهرين في مسألة تقطيع الفيديو يا ريت يقطع الشبهات ويقطع هذا هذا هذا الفيديو إلى مقاطع كتير علشان تنتشر ونرد على شبهات الناس بشكل علمي وعملي منطقي صحيح يعتمد على البرهانية العقلية مش المغالطات زي الجماعة العلمانية ما بيعملوها هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه الجنة ثم يرمى به في جهنم وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته